السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخواني في الله لازلنا في المرحلة الرابعة من مراحل طريق التوبة مراحل الوقوف على باب الله وإحنا بنطرق أبواب رحمة الله وبنقول اقبلنا يا رب لازلنا في مرحلة عذرا عرفت ربي خلاص اللي هيعرف ربنا يا جماعة هيبقى جوه قلبه مشاعر أعلى مشاعر تغييرية في الوجود كله في الوجود كله يا إخواني يا إخواني الشعور بتاع النهاردة ده في ناس عايشة بيه والناس اللي محرومة منه حياتها شقاء في شقاء حياتها عذاب في عذاب الأمة انهارت بسبب ان الشعور بتاع النهارده ده غاب من عندها او غاب من عند كثير منها الامه بترتفع لما الشعور ده يجي جواها اللي في قلبه هيجي الشعور ده بتاع الليله هيتحول انسان تاني كائن تاني يا اخواني ام من الامهات دخلت يعني مستشفى جراحه القلب والصدر واحد اخواني كان هو الدكتور المتابع ليها ابنها كان عنده يعني طفل صغير عنده حوالي 3 سنين 3 سنين ونص وداخل بمشكله عنده مشكله في القلب الطفل حصل له توقف في عضله القلب فضلت متوقفه 45 دقيقه يعني صاحبي بيقول على الجهود اللي بذلوها عشان القلب يرجع تاني والام قاعده بيقول في سكون غريب الحمد لله ابنك ممكن يموت يا حاج عشان تعرفي الحمد لله 45 دقيقه ورجع القلب تاني بيقول ست مرات القلب يتوقف ويرجع تاني وطبعا ظرف عصيب وهم صعبان عليهم طفل وامه قاعدين يجاهدوا عشان هذا الطفل لا يموت وكل حاجه بقدر الله وباجل الله سبحانه وتعالى بعد ست مرات الطفل بدا يبقى سليم وكويس قالوا لوالدته استعدي عشان خلاص هتاخديه وتخرجي ابنك بقى كويس بيقول يوم الخروج الولد حرارته 41 41 يعني لسه درجه وخلاص وممكن يموت من الحراره بيفحصوا جسمه ويشوفوا فيه ايه بعد الاشعاعات والفحوصات خراج في المخ ابنك عنده خراج في المخ بيقول الام در- رد فعلها الحمد لله الحمد لله بهدوء حسسه ان عندها 17 عيل غيره او 18 عيل غيره وبالذات ان سنها كبير وابوه لما بيجي يزورهم سنه كبير راجل كبير مش صغير فبيقول سنه ونص هذا الطفل امه قاعده بيه في المستشفى لا تغادر المستشفى وكل ما يحصل مشكله او مضاعفات تقول الحمد لله الحمد لله فيعني بيقول في النهايه الطفل بقى عنده خمس سنين وهو خلاص ربنا شفاه وهو وامه خارجين فبيكلم ابوه ابوه راجل كبير فبيساله الطفل ده رقم كام في ولادكم 17 18 ما بالتاكيد بقى انتوا جبتوا كتير والا الام ما كانتش يعني هاديه كل الهدوء ده وكلمه الحمد لله على لسانها على طول قال له ان احنا قعدنا 17 سنه بلا انجاب 17 سنة بلا إنجاب والطفل ده ثمر بعد 17 سنة من العقم وعدم الإنجاب ده الطفل اللي ربنا رزقنا بيه فطبعا موقف رهيب يا اخواني 17 سنه وهي لسه واثقه في فرج ربنا ولما ربنا يرزقها بالطفل السنه ونص بيه في المستشفى وابنها القلب يقف مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وخراج في المخ وحراره 10 مرات يتعرض للموت وهي واثقه في فرج ربنا الشعور بتاع الليله يا جماعه الثقه في الله لحد امتى هتفضل واثق لحد امتى هتفضلي واثقه انت واثق يا جماعه يا اخواني اللي واثق في ربنا ما بيتهزش مفيش حاجه بتهزه مفيش ابتلاء بيهزه مفيش كرب بيهزه يا هم انا ليا رب كبير مش يا رب انا ليا هم كبير بس لا يا هم انا ليا رب كبير انا معايا ربنا انت واثق ان معاك ربنا انت واثق ان ربنا مش هيسيبك انت واثق ان ربنا يقدر يعمل لك اي شيء انت واثق ان ربنا يقدر يفرج لك اي كرب انت واثق في كل وعد ربنا وعدنا بيه في القران والسنه انت واثقه في وعيد الله وعد الله وعيده انت واثق ان الرزق بايد ربنا وبس لوحده سبحانه وتعالى انت واثقه في توجيه ربنا واثقين في شرع ربنا واثقين في حكم ربنا لحد امتى هنفضل واثقين يا جماعه لحد امتى هنفضل واثقين لحد امتى هنفضل مطمنين شيخ كشك الله يرحمه كان لما يتعرض للايذاء في سبيل الله يقول هيعملوا فيا ايه ده انا امسك التراب واقول يا رب يبقى ذهب يبقى ذهب جزاك الله خيرا جزاه الله خيرا رحمه الله الثقة في الله اللي لما كانت مع الأمة كان أحوالنا حال تاني ولكن لما غابت يا جماعة قلوبنا يا جماعة قلوبنا المرحلة دي هدفها قلوبنا قلبك وقلبك وقلبي قلوبنا يا جماعة احنا عاملين زي اللي فتح حنفية نزلت مية مش نظيفة راح غيرها حنفية تانية جابها نزلت مية مش نظيفة غيرها حنفية تالتة يا ابني المشكلة في الخزان مش في الحنفية انت لقيت ايدك بتعصي عينيك بتعصي لسانك بيعصي القضية في القلب اللي بيحرك كل دول القضية في الخزان اللي بيطلع على كل دول مش عايزين نبقى عاملين زي الدكتور اللي العيان راح له عندك ايه سخونية ادي خافض حرارة عندك ايه مغص ادي مسكن الام عندك ايه تاني صداع ادي كمان مسكن عندك ايه هو بيعالج العرض مش المرض في النهاية اول ما الدواء يقف المرض هيرجع تاني لانه ما عالجش المرض ما عليكش جذوره احنا جذور المرض عندنا هنا في قلوبنا لازم قلوبنا تتغير احنا مش قادرين نتوب لان قلوبنا مش كويسه احنا مش قادرين نثبت لان قلوبنا مش كويسه عايزين قلوبنا تتغير عايزين قلوبنا تتغير بمعرفه الله لو عرفنا ربنا فعلا كل حاجه في قلوبنا هتتغير الا ان في الجسد مضغه قلبك اذا صلحت ما تساليش بقى عن القيام وعن الصيام ورجليك تبقى متفطره وواقفه تصلي واذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت العين تبقى انت ماشي في الشارع تجيب اللي واقفه في الدور العاشر فسد اللسان تبقى قاعده تجيبي في سنه كل الناس ومش قادره تمسكي نفسك واذا فسدت فسد الجسد كله ربيعه بن كعب الاسلامي الشاب الفقير اللي من اهل الصفه اللي مش لاقي يتعشى او يتغدى حتى او يفطر اللي مش متجوز طبعا ومالوش مكان وعايش في الجامع اللي بيمشي في الشارع حافي لانه هو اصلا احتياجات الحياه اللي هو نفسه فيها اهم بكتير من انه يفكر هو لابس ايه او هو م- حاطط في رجله ايه كان ممكن يربط في رقبته ثوب واحد يعني يا دوبك ينزل على رجليه بالعافيه يستر عورته في الصلاه ليس له غيره ربيعه بن كعب النبي عليه الصلاه والسلام حاكم الدوله الاسلاميه يقول له سلني يا ربيعه اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله يا ربيعه اطلب واحده تتجوزها وانا اتقدم لك مرافقتك في الجنه يا رسول الله يا ربيعه طب اطلب هدوم هدوم تستر جسدك اطلب طعام اطلب وظيفه وانا شغلك اطلب شقه في مساكن شعبيه وانا اجيب لك اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله ليه لان القلب اتغير لما القلب يتغير خلاص يا جماعه لو قلبنا اتغير يا جماعه الامور هتتغير الدنيا هتتغير الاحوال هتتغير بس القلوب تتغير بس نتغير تغيير حقيقي من جوه بعد رمضان يوم اول يوم العيد الامه كانك كنت في كوكب وجيت كوكب تاني اللي كانوا بيطيعوا بيعصوا اللي كانوا ملتزمين انتكسوا ليه لان القلوب ما اتغيرتش رمضان خلاك تصومي خلاك تقوم خلاك ولكن القلب ما اتغيرش لازم القلوب تتغير لازم قلوبنا تتغير يا جماعه اللي عايشين من غير ربنا دول عايشين ازاي ازاي طايقين ازاي مستحملين ده حياته محطمه متدمر ليه اللي كان بيحبها ما اتجوزهاش واتجوزت واحد غيره وده حياته محطمه ليه ما دخلش الكليه اللي كان نفسه فيها وعاش حياته كلها مكتئب وده حياته محطمه ليه الاب ده حياته محطمه لان ابنه طلع شاب فاسد والام دي حياتها اتحطمت لان ولد من اولادها مات والبنت دي حياتها اتحطمت لان سن الجواز عدى ولسه ما اتجوزتش اللي مش عارف ربنا حياته متحطمه لان ما عندوش عزاء في مصيبه اللي مش واثق في ربنا ما عندوش امل في تفريج الكرب يا جماعه اللي ما عندوش الشعور بتاع الثقه في الله سبحانه وتعالى 200 مليون مكتئب في العالم 25% من الشعب الامريكي عنده اكتئاب من كل اربعه واحد مكتئب امراه المانيه دخلت على اولادها الثلاثه من الاكتئاب اللي عندها ذبحتهم ذبحتهم لانهم هيطلعوا مكتئبين زي يا اخواني يا اخواني عمر مصعب دخل على النبي عليه الصلاه والسلام ما جيتش امبارح ليا مصعب في دار الارقم اصل كنت مكتئب يا رسول الله يا معاذ انت ما جيتش امبارح ليه اصل كان عندي ارق نفسي يا رسول الله وانت يا سلمان اصل انا كنت قعدت اتالف في السرير 3 4 ساعات امبارح مش عارف انام من القلق والتوتر والخنقه والضيق يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يا جماعه اللي عارف ربنا حياته حاجه تانية انا بكلم مين انا بكلم مين الليله انا بكلم مين وانا بقول لكم يا جماعه اوعوا تتهزوا اوعوا تتهزوا اوعى تتهزي لما يجي لك عريس مش ملتزم وترفضيه عشان الدين وممكن حاولت معاه فترة الخطوبة انه يلتزم مفيش فيه فايدة دلوقتي لعل ربنا يجعل هدايته على ايد حد تاني غير هذه الاسرة اللي تقدم لها اوعى تتهز لما صاحبتك تقول لك انت ضيعت عريس لقطة من ايدك انت خايبة وانت ما بتفكريش اوعى تتهز لما وظيفة تجيلك ولكن هتضيع دينك او مفيش فيها صلاة جماعة او فيها مال حرام وتسيبها واحد يقول لك انت سبت فرصة عمرك اوعى تتهز اوعى تتهزوا يا جماعة لما يتحارب دينكم لما يتريقوا على دينكم لما يتريقوا على التزامكم احنا الصح يا جماعه احنا الصح يا اخواني لازم الثقه في الله وفي توجيه الله وفي شرع الله وفي معيه الله وان ربنا مش هيسيبنا ما دام هو اللي وجهنا في الطريق ده انا بكلم مين انا بكلم كل واحد صاحب محل خايف يقفل التسجيل بتاع المحل بتاعه احسن الزباين يقول له كل واحد صاحب محل خايف يقفل محله ساعه الصلاه ويروح يصلي في الجامع احسن الرزق يقل كل واحده خايفه تلتزم احسن ربنا يبتليها وفاكره ان الدين ابتلاء كل طالب خايف ايام الامتحانات ينزل يصلي في الجامع احسن مذاكره تتاثر كل واحد ايام الدراسه خايف يشتغل في الدعوه احسن تاثر على دراسته ومستواه كل واحده خايفه ترفض عريس غير ملتزم احسن ما يجيلهاش غيره كل واحد خايف يسيب وظيفه من مال حرام احسن ما تجيلاش فرصه ما يجيلوش فرصه احسن كل واحد خايف يسيب وظيفه الف... ال... ال... ما بيعرفش يصلي فيها ما فيش فيها صلاة جماعة احسن تروح منه تبقى القاطرة فاتته والقطر فاته انا بكلم كل واحد يا جماعة متهيأله انها بتيجي بالاسباب لو السبب راح خلاص ما هوش عارف انها فين فوق ما هوش واثق في الله ما هوش اوثق بما في يد الله مما في يده انا بكلم كل دول يا جماعة لو وثقنا في ربنا حياتنا هتتغير امورنا هتتغير مشاعرنا هتتغير عزيمتنا في الدين هتتغير رؤيتنا هتتغير لما الناس وثقت في الدنيا لما الواحد وثق في مراته كتب لها كل املاكه باعه وشره وما خافش لما وثق في المحامي بتاعه كتب له توكيل رسمي عام وما خافش انه يضيعه وياخد كل املاكه لما وثق في الدكتور الفلاني المعين فضل مستني الكشف بتاعه شهرين بيموت من الالم ومش راضي يكشف عند غيره لما وثق الطفل في ابوه ابوه تمسك الحقنه تديها لابنك ولا بنتك عمرها ما تشك لحظه ان انت بتكرهها ابدا هي مقيمة موقنة انك بتحبها سبحان الله اقل ابتلاء من ربنا نشك في رحمة ربنا ونسيء الظن والعياذ بالله لما وثق لما وثق في صديقه ائتمنوا على اخطر اسرار حياته اللي ممكن يضيع لو كشفت بس هو واثق فيه الثقه ديت شعور بيقلب الحياه الثقه دي شعور خطير جدا لو الثقه دي جت في قلب الشاب اللي ماشي مع بنت ووثق ان ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله عمره ما يمشي معاها لان مشوا معاها هيحرمه منها ولو خدها يبقى عذاب حياته هي وشقاء عمرها هو لو وثقنا في ربنا الثقه في الله هتغير المجتمع هتغير مفاهيمنا هتغير نظرتنا هتخلي المال الحرام ده التعبان ليه اصل انا واثق ان اللي يجيب معصيه الله ده هيدمر الدنيا هيخلي هيخلي يا جماعه المال الحلال هو البركه ليه انا واثق ان ما دام مع ربنا انا الصح هيخلي مفيش حد يتاثر لما يتهز او يتهز ان حد بيحارب التزامه او يسخر منه انا واثق ان انا الصح هيخلينا نحكم شرع ربنا احنا واثقين ان توجيه ربنا وحكم ربنا هو الصح لما نثق ولكن الوقت عدم الثقه الثقه في الله مدمرانا لما الناس وثقت في الدنيا حصل ايه لما سيدنا ابراهيم وثق في الله اترمى في النار وما خافش هي دي الثقه في الله سبحانه وتعالى بتغير الحياه لما الناس وثقت في الدنيا حصل ايه الطفل من وهو عنده خمس سنين يصحوا الساعه 6 الصبح وعينيه منفوخه ايه المدرسه يلا المدرسه الشهاده والا انا ويتريقوا عليه هتطلع من غير شهاده الواد يترعب وثق في الشهاده ثقته في الشهاده وثقه اهله خلته يعمل ايه ست سنين ينزل يروح المدرسه يرجع 3 العصر هيموت مش عارف ينام بعد كده يلا على الدروس الخصوصيه يرجع من الدروس الخصوصيه وراه واجب المدرسه وواجب الدروس يفضل متعذب في حياته لحد ما يدخل ثانويه عامه ثلاث سنين اعتقال لا صيف ولا شتاء ولا ليل ولا نهار حياته منتهيه كلها على الكتاب بيجري من درس لدرس ومن مجموعه لمجموعه ومن ماده لماده يخلص ثانويه عامه يدخل على الكليه بسرعه يلحق شهاده لو دخل كليه طب ست سنين اخر ثلاث سنين منهم ما فيهاش اجازه ما بين رابعه وخمسه وسته ممكن اسبوع اجازه ما بين كل سنه والثانيه يقعد ثلاث سنين بدون اجازات قاعد مقطوم كل طالب في طب لازم يخرج بمشكله صحيه واحد في قلبه واحد في كلته واحد يخرج بمرض السكر واحد يخرج باكتئاب نفسي واحد يخرج بمرض عصبي ومكمل يخرج من الكليه مرتبه 200 جنيه 250 جنيه يبدا يدور على الماجستير اربع سنين ظهره مقطوم على الكتاب عشان يجيب ماجستير واهله لسه بيصرفوا عليه يخلصوا عايزين الدكتوراه يا ابني يجري ويسافر ويتغرب وابوه يبيع له حته ارض ولا ولا امه تبيع له شويه ذهب ويجيب الشهاده بقى عنده 36 سنه بقى له 30 سنه في الصراع ده عشان يمسك الشهاده ده ايه مسك الشهاده بايده يفتحوا له عياده باخر ما تبقى من اموالهم اول سنه ما فيش حد يعبره ثاني سنه يجي له كشف في اليوم تالت ورابع سنة يبقوا كشفين ممكن يزيدوا وممكن يقلوا تاني عما يبدأ يجني ثمرة كل السنين دي يكون خلاص خلاص زي احد الدكاتره الكبار لما قال انا فضلت طول عمري كافح عشان الفلوس واما جت خلاص انا ما عادش ليا اي طموح من وراها بقى خلاص بقى انسان كبير هيعمل بيها ايه اولاده بقى هم اللي ياخدوها الله اعلم هيركبوا بقى عربيات وي- ويضيعوها ولا يعملوا بيها ايه كل ده عشان ثقه في شهاده امال لو وثقنا في الله امال لو وثقنا في اللي في خزائن الله امال لو وثقنا في قدرة الله امال لو وثقنا في فرج الله امال لو وثقنا في معية الله امال لو وثقنا في شرع الله امال لو وثقنا في الله يا جماعة السكينة اللي هتبقى في حياتنا الايمان اللي في قلوبنا الاطمئنان اللي في حياتنا العزيمة اللي في حياتنا يا اخواني احساس الثقة في الله ده بيقلب حياة اي انسان يخلي اي عاصي يسيب اي معصية ليه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الله اللي هيعوضني الله اللي هيديني انا واثق في عطاء ربنا هيخلي كل عاصية ما عادتش تجري ورا التبرج لانها ما عادتش واثقة في المعصية هي واثقة في ربنا الثقة في الله تقلب الحياة لما الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر جوه الغار فكرت أروح نفس الغار دوت وأقعد جواه في نهار زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قعد فيه ثلاث أيام أشوف درجة الحرارة وسط الجبل والصحراء ده بتبقى إيه بتوصل ل 70 ولا 80 بالنهار وإزاي احتملها النبي عليه الصلاة والسلام والنبي وسط الغار يجي المشركين يحوطوا الغار أبو بكر يقول له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له اسكت أبا بكر اسكت في البخاري اسكت أبا بكر في البخاري أو مسلم اسكت أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما اسكت انت الكلمة دي لا لا لا أبو بكر يا رسول الله ده احنا بينا وبينهم مترين لا تحزن إن الله معنا يا رسول الله ده احنا ممكن يقابلنا الطير في لحظة لا تحزن إن الله معنا يا رسول الله ده احنا لا تحزن إن الله معنا لو وثقنا في الله مش هنخاف من اليهود لأن احنا معانا ربنا هم معاهم أسلحة واحنا معانا ربنا مش هنخاف من أمريكا لو وثقنا في الله لو وثقنا في الله اسكت كل اللي هيتكلم ويقول هنحاربهم ازاي انت قال له اسكت ما ظنك بأمة الله معها الله ناصرها الله معينها الثقة في الله لو جت هتغير حال الأمة يا إخواني هتغير حال الأمة الثقة في الله يعني ايه الثقة في الله؟ أول سؤال أنت إنك تبقى واثق في وعد الله ووعيده، أنا هقول لكم يا إخواني بعد بعض معاني الثقة في الله، أول معنى إنك تبقى واثق في وعد الله ووعيده، يعني إيه واثق في وعد الله ووعيده؟ واثق في وعد الله يعني انت واثق انك انت لما تقوم الليل بين ايدين ربنا في الثلث الاخير ربنا يقول هل من تائب هل من سائل تسال ربنا يعطيك انت واثق انت واثق ان كل يوم صيام هيبعد وجهك سبعين خريف عن النار انت واثقه ان كل سبحان الله وبحمد بنخله في الجنه انت واثق ان كل 12 ركعه نفل البيت في الجنه انت واثقه ان ذكر الله لما تذكري ربنا في الدنيا الله يذكرك في ملأ خير من الملأ اللي انت ذكرت ربنا فيه انت واثق ان من توكل عليه كفاه ومن اتقى وقاه انت واثق ان من يتوكل على الله فهو حسبه انت واثق في وعد الله ان من يتقي الله يجعل له مخرجا احنا واثقين في وعود ربنا يا جماعه ولا واثقين في وعود ابليس لما يجي يقف على منبر بالنار ويلم اهل جهنم ويقول لهم ان الله وعدكم كان في وعود لربنا صادقه وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم كل ام وعدتها ان بنتها لو لبست stretch و- ومشت حالها مع الشاب ده والشاب ده هتتجوز احسن جوازه وبنتها عن جنبها وعدتكم فاخلفتكم كل اب وعدته انه لو حط شهادات استثمار ربويه لاولاده في البنك اولاده هيكبروا ويلاقوا مستقبلهم متامن واولاده ملقوش حاجه في الدنيا في الاخر وحوربوا حرب من الله بسبب الربا وعدتكم فاخلفتكم كل شاب وعدته انه ينزل يجيب من البنك عربيه بالربا او قرض من البنك بالربا عشان يفتح مشروع في اول حياته وفي النهايه فلس وربنا حاربه في الدنيا قبل الاخره وعدتكم فاخلفتكم كل شاب وقع في الزنا وقلت له ما تخافش وهتلحق تتوب ومات وهو بيزني ولقى نفسه في فرن تحت الارض والعياذ بالله تنور تحت الارض في القبر والعياذ بالله وعدتكم فاخلفتكم كل بنت وعدتها انها لو كلمت 100 ولد وحطت 20 نوع مكياج ولبست الوان الطيف كلها وبقت ماشيه زي الضفادع البشريه من الالوان المتداخله اللي هي لابساها هتتجوز احسن جوازه وهيجي لها احسن عريس وفي النهايه لقت نفسها كله اتجوز كل الشباب اللي حواليها اتجوزوا مفيش ولا واحد منهم بص لها واتجوزها وعدتكم فاخلفتكم انت مصدق وعد ربنا الثقة في انت واثق في وعد مين واثقين في وعود الرحمن ولا في وعود الشيطان يا جماعة الثقة في وعيد الله لما تشوف منظر عينين مريض الايدز وهي شبه الازاز بتاع العربية لما يجيله سرطان ويتفتت ويتفتت بقى منظرها زي زي سرطان الازاز بتاع العربيات لما تشوف خليه الفيروس بتاع الايدز وهو داخل في الجسم وبينقي من الجسم جهاز المناعه وبينقي من جهاز المناعه الخليه المايسترو بتاع جهاز المناعه كلها الخليه بتاع جهاز المناعه المايسترو اللي بتشغله كلها ويضربها ويسخرها ويجندها لانتاج الوف مؤلفه نسخ مؤلفه من نوعه والنسخ المؤلفه تهاجم خلايا الجسم وتدمرها لما تشوف كده تثق فعلا ان ما فشت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا سلط الله عليهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم لما تشوف كده تثق في وعد الله ووعيد الله الثقه انك تثق في وعد الله ووعيده انك تثق في وعود الله انك تثق ان كل اللي ربنا وعدنا بيه في الدنيا متحقق متحقق بس احنا نؤمن بالله ونثق بالله نثق زي ام موسى لما ربت ابنها في البحر انت بتعملي ايه انا انا انت انت انت انت رايحه في رايحه البحر ومين ده ده ابنك هتعملي فيه ايه ارميه في البحر ليه خايفه عليه خايفه عليه ترميه اه لان الموت جندي من جنود الله والبحر جندي من جنود الله وجنود فرعون جنود من جنود الله وسيوف فرعون جنود من جنود الله انا مع ربنا هي دي الثقه في الله هي دي الثقة في الله يا إخواني عشان كده طلع ابنها آية من آيات الله في الثقة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لأنه رضع من أم الثقة في الله البنت اللي بترضع من أمها الشك في ربنا سبحانه وتعالى لما أمها تعلمها إن المكياج اللي هيجيب لها عريس والتبرج والاختلاط والمعصية بتعلمها إن إنك هتاخدي رزق ربنا غصب عن الملك سبحانه وتعالى حسبنا الله سبحان الله لله المثل الأعلى بتعلميها إيه إنما أم موسى رضعت موسى موسى الثقة في الله طلع سيدنا موسى ماسك العصاية وربنا بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى قال له يا عصاي هي عصاي بي- ماسك العصاية دي عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنمي لي فيها مآرب أخرى انا بعمل بقى حاجات كتير ومنافع كتير القيها يا موسى ارميها ارميها يا رب واكل لها منافع ارميها رماها بقى التعبان سيدنا موسى فزع قال له خذها يا موسى ارميها وهي كلها منافع واخدها وهي كلها مخاطر يا رب هي دي الثقه في الله لما خدها وهي ثعبان العصا دي هي اللي تشق بيها البحر وهي اللي تفجر بيها الينابيع لبني اسرائيل وهي اللي اكل بيها ثعابين الصحراء وسحر الصحراء وهي وهي وهي تخيلوا يا اخواني الثقة في الله بتعمل ايه؟ الثقة في الله هتغير في حياتنا قد ايه؟ الثقة في الله هتخلي البطولات اللي بنشوفها في القرآن احنا مؤمنين بيها سيدنا ابراهيم اترمى في النار ليه واثق في ربنا وساب أب- مراته وابنه في الصحراء ليه واثق في ربنا ان ربنا مش هيضيعه سبحانه وتعالى الثقة في الله تعني ايه؟ الثقة في الله تعني الثقة ان ربنا مش هيسيبك واثق ان ربنا مش هيسيبك واثق ان ربنا مش هيتخلى عنك واثق ان ربنا لن يتركك ما دمت لم تتركه واثقين الرسول عليه الصلاه والسلام مر بمواقف رهيبه رهيبه طول الدعوه لما دخل اول مره على السيده عائشه وهو عليه الصلاه والسلام يعني ملهوف وبيقول دثروني دثروني والرسول عليه السلام يعني ملهوف شاف جبريل لاول مره و- وسمع الوحي لاول مره و- ومش عارف الرسول عليه السلام حتى الان هو نبي ولا مش نبي السيده عائشه تقول له كلا والله لن يخزيك الله ابدا لا يمكن ربنا هيسيبك لا يمكن ربنا هيتخلى عنك ليه انك لا تصل الرحم وتقسم المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق انت انت بتعمل انت بقى ربنا مش هيخزيك ليه بايه انت ربنا مش هيخزيك مش هيسيبك بايه يبقى لما نطيع ربنا واثقين ان احنا طول ما ما سيبناش ربنا ربنا مش هيسيبنا يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام في أزمة من أزمات الدعوة الشديدة ينزل قول الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ربنا مش هيسيبك ربنا مش هيسيبك والضحى وقت الدعوة الليل إذا سجى وقت القيام والعبادة طول ما أنت ما سبتش الدعوة وما سبتش العبادة ربنا مش هيسيبك يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام الثقة إن ربنا مش هيسيبك جريج العابد لما جت امرأة وافترط عليه وهو قاعد في الصومعه يعبد ربنا ليل نهار ونسبت ليه ولد من الزنا والعياذ بالله والراي العام اتهز وحاكم البلد بقى هو القاضي في القضيه والناس واقفه في قصر الملك وجريج داخل والطفل بيبكي والمراه الزانيه واقفه مستنيه اثبات نسب لجريج وجريج داخل بكل هدوء ذروني اصلي ركعتين هو بيصلي ليه هو ممكن ان ربنا مش هيسيبه هو ممكن ان ربنا معاه يا اخواني يا اخواني نشتري بكام الشعور اللي كان في قلب جريج ساعتها نشتري بكام الشعور اللي كان في قلب جريج وهو بيسجد وبيقول له يا ملك الملوك لا تتخلى عني الشعور ده تشتريه بكام الشعور وانت خلاص هيتحكم عليكي والشعب كله مستني وقضية رأي عام وقضية وأزمة وفضيحة وخسارة و... الشعور ده تشتريه بكام الشعور ده انه يبقى في قلبك انك لا يمكن ان تتخلى عني يا رب هتسيبني يا رب هتسيبني لا يمكن يا رب هتسيبني لا يمكن يا ارحم الراحمين هتسيبني الشعور ده لما راح من الامه ضعنا ضعنا جرينا جرينا بسرعه لما حسينا ان ربنا ممكن يسيبنا دي جرت على التبرج يعصمها من الماء وده جرى على المخدرات تعصمه من الماء وده جرى على الربا يعصمه من الماء وده جرى على الرشوه يعصمه من الماء لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ما فيش غير سفينه نجاه واحده مع الله سفينه النجاه اركب معنا وما سواها وما سواها هلاك في هلاك يا اخواني واثق ان ربنا مش هيسيبك الشعور اللي كان في قلب جراج ده تدفع فيه كام الشعور اللي في قلب جراج هو بيصلي ركعتين وبعد كده يروح للغلام ينغزه في جنبه يقول له من ابوك يا غلام يا ربي ايه يا اخواني ده ما هوش نبي يا جماعه جرايش مش نبي ما هوش نبي محدث يا اخواني يعني اقصى حاجه انه يبقى شاف رؤيه رؤيه ان الغلام بينطق انما ما هوش نبي يا اخواني تخيلوا يقول من ابوك يا غلام ايه ده ايه الثقه دي ايه الايمان ده ايه اليقين المتفجر ده تشتري بكام الشعور اللي كان في قلب الثلاثه اللي اتقفل عليهم الصخره وكل واحد رافع ايده وبيقول يا رب زح الصخره من علينا الصخره اللي لما وقعت على 600 واحد في الدويقه الجيش والدفاع المدني ما عرفوش يشيلوها يا رب انت بقدرتك هتشيلها انت برحمتك هتشيلها يا رب تشتروا بكام تشتري بكام الثقه دي لو الامه بتواجه اليهود بالثقه دي لو الامه بتواجه امريكا بالثقه دي لو الامه بتواجه البطاله والعنوسه بالثقه دي لو احنا بنواجه ده بالثقه دي ان طول ما سبناش طاعه ربنا ربنا مش هيسيبنا هيحصل ايه هيتغير الامه قد ايه يا اخواني الشعور ده هيغير حياتنا كلها الشعور ده يخلينا نتمسك بقيام الليل نتمسك بالصيام ليه لان الناس عندها الفلوس والشهادات والوسايط والمراكز هي اللي بتجيب اللي عايزاه والشهوات والعلاقات والاختلاط هي اللي هتجيب العريس والمكياج هو اللي هيوقعه و... ولكن اهل الايمان لا يا جماعه عندهم اسباب تانية خالص صلتهم بالله هي زادهم معرفتهم لله هي كنزهم رفعتهم ايدهم وقولهم يا رب هي كل ما يملكه في هذه الحياه هتعرفي يعني ايه دعاء هتعرف يعني ايه قيام هتتشبثي بجلسة الضحى هتعرف يعني ايه قراءة قرآن هتعرفي يعني ايه كلمة يا رب ليه لان دي اسباب حياتك دي اقوى اسباب دي اقوى اسلحة فتاكة ان شاء الله باذن الله يعني في النيه ان انا اعمل سلسله ان شاء الله قريبا اسمها ربنا كبير ربنا كبير كلها عن الاسلحه الفتاكه اللي ربنا اداها لنا نواجه بيها العنوسه نواجه بيها البطاله نواجه بيها ضيق الرزق نواجه بيها المرض نواجه بيها السحر نواجه بيها الحسد نواجه بيها الظلم نواجه بيها كل مشاكل الدنيا اللي الناس لجأت للاسباب بتاعه الدنيا وللمعاصي و و و عشان ظنا ان دي اللي هتنجيها من المشاكل دي وربنا ادانا اسلحه فتاكه تقضي على المشاكل دي ربنا كبير ما سبناش سبحانه وتعالى ادانا اسلحه عظيمه قوي يا جماعه ادانا اسلحه عظيمه الثقه الثقه ان ربنا لا يمكن هيسيبك لا يمكن هيسيبك طول ما انت ما سبتوش اوعوا تظنوا ان معصيه ربنا هتجيب خل الامه اوعوا تظنوا ان شرع غير شرع ربنا هيجيب رخاء وتقدم للامه اوعوا تظنوا ان موالاه اعداء الله هتجيب اي حفظ للامه اوعوا تظنوا يا اخواني اوعوا تظنوا ان التبرج هيجيب غير المصايب والاختلاط هيجيب غير الكوارث اوعى تظن ان القنوات الفضائيه اللي انت سايبها في بيتك اولادك يتفرجوا عليها هتجيب غير الفقر فقر في البيت اوعي تظن ان التبرج هيجيب لك غير التعاسه ولو اتجوزت هيبقى زوج يتعسك اكتر واكتر اوعى تظن انك انت اوعى تظن ان المعصيه هتجيب اي خير المعصيه هتجيب شقاء في شقاء في شقاء والطاعه هتجيب رخاء في رخاء في رخاء دي الثقه في الله الثقه الثقة ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يملك الرزق وحده ان الرزق ده بتاع ربنا وبس اللي بيرتبه من فوق سبع سماوات ربنا وبس ان الرزق من فوق من منابع التقسيم مش من تحت من مراكز التسليم الثقة في رزق الله وحده يا جماعة يا جماعة ده مشهد آية كان الواحد يشوفه زمان تمساح يفتح بقه كده اهو تدخل عصافير صغننة تقعد تاكل من وسط اسنانه ده ايه ده رزقها جوه بق الوحش ده اهو يفتح لها بقه عشان تاخد رزقها انت رزقك مهما كان فين ربنا يجيبهولك يا بنتي ربنا يجيبهولك ده ربنا بيقول هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه امشوا يعني ايه امشوا انا امتى اروح لك مشي ما اروحش جري وادور على تاكسي وادور امتى لما اكون واثق انك مستنيني رزقك مستنيكي زوجك مستنيكي مراتك مستنياك رزقك مستنيك فتح ربنا مستنيك عطاء ربنا مش هيروح لغيرك محدش هيتجوز مرات حد يا اخواني امشوا في مناكبها روح هات رزقك بس امشي ما تتلهفش ما تجريش جري الوحوش يا جماعه مين اللي واثق ان الرزق بايد ربنا بايد ربنا لوحده سبحانه وتعالى هو الرزق ايه يا ابني السؤالين اللي هذاكرهم ليله الامتحان لو يجون في الامتحان ده رزق يا ابني انك تذاكر الاسئله اللي تيجي في الامتحان فتحه نفسك للمذاكره ساعه دي رزق ممكن تبقى تموت عشان تذاكر ومالكش نفس العريس رزق الزوجه رزق الاولاد رزق يا جماعه مش بس رزق الفلوس الصحه رزق حب الناس رزق البركه في المال رزق كل حاجه يا جماعه العلم رزق يا اخواني يا اخواني ده الرزق ده حاجات كتير كتير كتير جدا جدا يا جماعه يا اخواني عايزين نعرف ان الرزق كله بايد ربنا يوم ما اتخرجت من الكليه وانا راجع وطبعا اكتر حاجه بتشغل اي طالب متخرج الرزق والفلوس وهيشتغل ولا هيعمل ايه وهيروح هنا ولا هنا و... وانا يعني سبحان الله العظيم خارج من الجامعه لقيت اتنين اتنين مت... يعني ايه اتنين سائلات فطلعت من جيبي واحده صعبت عليا قوي فيهم والتانيه حسيت ان شكلها ايه يعني ما تعاطفتش معاها قوي يعني طلعت مبلغ اكبر من مبلغ مبلغ لل... للي صعبان عليا اللي هي واقفه بعيد هو الكبير ومبلغ صغير للي قدام عشان ما ابقاش كسرت نفس حد ان اديت لحد دون حد فطلعت المبلغ الصغير عشان اديه للي في وشي الاول وبعد كده ادي الكبير للي بعيده البعيده فكرت ان كده دي هتاخد وهي مش هتاخد قامت جاريه على ايدي خاطفه مني الفلوس سبحان الله خدت المبلغ الاقل والمبلغ الكبير اديته للي واقفه قدامي قلت سبحان الله ايه الرزق مش بالخطف الرزق مش باللهفه لا يا اخواني مش كده خالص حسيت ان هو درس والواحد لسه في بدايه حياته وتخرجه وحياته العمليه ان ربنا بيقول الرزق مش بالخطف ولا بالجري اوعى والله يا اخواني روحت البيت وانا طالع على السلم نفس الموقف حصل اتنين عمال من من عمال القمامه واحد قريب وواحد بعيد البعيد صعبان عليا والقريب برضه طلعت مبلغ صغير للقريب وكبير للبعيد بدل القريب الصغير اللي فوق خاف نزل خطف الفلوس من ايدي القريب التاني هو اللي خد المبلغ الاكبر قلت لا ده رساله بقى جايه والمعنى متاكد اوعى اوعى تفتكر ان الخطف هو اللي هيجيب لك الدنيا ده ربنا ربنا اللي بيجيب وارزاق ومتقسمه الثقه ان الرزق بايد ربنا ان روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها يا ابني مش هتموت وانت ليك جنيه في خزان ربنا ما خدتوش وانت ليك جنيه في بنك الرزق ما خدتوش وما استلمتوش وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله احفظ الكلمة دي احفرها في قلبك احفريها في قلبك وإنما عند الله لا ينال لا ينال لا ينال الا بطاعه الله العريس مش هيتجاب المكياج والتبرج السعاده مش هتتجاب بمخدرات ومواقع الشهوه واللذه مش هتتجاب بقنوات وكليبات الفلوس مش هتتجاب والله انما عند الله لا ينال لا ينال الا الا بطاعه الله بستغرب من توبات الممثلين والفنانين والفنانات دايما كل اللي بيرجع من النوم لما تساله رجع ليه يقول لك ما كنتش لا اكل تستغرب ده كان بيعمل ألف فيلم قبل ما يتوب وألف اغنيه وألف يعني المفروض كان بيكسب مكاسب رهيبه ازاي لما ساب الفن لقى نفسه معهوش فلوس يا جماعه لانها فلوس بلا بركه اصلا فلوس بتطير والعياذ بالله فلوس بتتحرق والعياذ بالله الثقه الثقه في الله الثقه في الله هتغير حياتنا يا اخواني عشان كده عشان كده قلنا ان من الثقه في الله الثقه ان الرزق بايد ربنا وحده من ضمن الثقه في الله معاني الثقه في الله إن قلت لك ان الثقه في الله انك تثق في وعد الله ووعيده في وعد الله ووعيده تثق في وعود ربنا في الدنيا والاخره ان الطاعه هي اللي هتجيب لك الدنيا والاخره والمعصيه هتنسفنا نسف بعد كف- كده الثقه ان ربنا مش هيسيبك طول ما انت ما سبتهوش خليكي مع ربنا وخليكي موقنه انه لا يمكن هيسيبك ف زي كرب او ابتلاء ومشكله الحاجه الثالثه الثقه ان الرزق بايد ربنا لوحده لا بالخطف ولا بجري الوحوش بمعيه الله والاتصال بالله ان رحمه الله قريب من المحسنين يا سلام يا اخواني وهو يتولى الصالحين القران مليان ايات عظيمه عظيمه تسكب الامن والثقه في القلب سكب ال- ال- المعنى الرابع في الثقه الثقه في توجيه الله ان ربنا لا يمكن هيوجهك لحاجه تضرك ابدا زي ما قلت لكم موسى ارميه في البحر شويه وجنود فرعون هم اللي رجعوا لها هم اللي رجعوا لها وشايلين موسى بيحموه في حراسه فرعون وجنوده الثقه في الله سبحانه وتعالى الواحد ياما رأى ايات والله يا اخواني والله ياما رأى ايات لدرجة الواحد فكر يألف كتاب والله في الحاجات اللي شافها آيات مبهرة لما كان يعامل ربنا بيك- يا رب أنا, قر... أنا أنا مش شايف الأسباب أنا يا رب أنا هنفذ أمرك أنا هختارك على كل شيء لما كان يشوف بقى لما يختار ربنا على كل شيء ربنا يعمل له إيه لما كان يشوف مثلا في أو في إخوانه لما تجعل همك هو الله ربنا يكفيك هم كل شيء إزاي قصص وحكايات حاجات تبهر العقل والقلب والله يا اخواني قصص امتلأت بها حياة كل واحد اقبل على ربنا سبحانه وتعالى اقبلي ولا تخافي واقبل ولا تخاف الثقة في توجيه الله سيدنا ابراهيم واخد مراته وابنه الرضيع حطهم في الصحراء في مكه مكه يا جماعه قبل الكعبه محاطه بثمان جبال الكعبه ديت ثمان جبال الج- الجن يخافوا يدخلوا في الحته دي اصلا يعني ما فيش عفاريت لانها ما تعرفش تروح هناك ما فيش عصابه تعرف تستخبى في الحته دي العقارب والحيات ما تعرفش تروح هتروح هتموت من الجوع هتروح فين وراح يسيب مراته واولاده هناك وابنه الوحيد هناك يعني لو حد مننا عمل في مراته كده طب لو طلع علينا وحش طب لو طلع علينا طب نعمل ايه طب لو متنا من الجوع طب نعمل ايه نعمل ايه في الاخر لما لقيته ما بيردش على ما بيبصلهاش اصلا قالت له آه الله امرك بهذا خلاص لو هي من فوق ربنا مش هيسيبنا ابدا آه الله امرك بهذا ما بصش برضه اشار براسه نعم بس هو واثق هو مش هيسيب نفسه يفتن مش هيسيب نفسه يتهز خلصت أشار برأسه نعم قالت إذا لن يضيعنا إذا لن يضيعنا ده الشعار اللي لما غم الأمة الأمة انهارت يا جماعة إذا لن يضيعنا لما الرسول عليه الصلاة والسلام خرج فاول مواجهه لينا مع الروم اول مواجهه بقى مع البيولوجي والكيماوي والنووي مع الروم والرسول صلى الله عليه وسلم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد في تبوك يا جماعه لا اجد لا اجد معكش بياده يا رسول الله تلبسها في رجل الجنود اللي خارجين معاك يحاربوا الروم جندي بيقول لك طب انا مش عايز دبابه ولا عايز سلاح انا عايز بياده بس عشان اعرف امشي ال 1500 كيلو من غير ما رجلي تتقطع ولحم رجلي يتمزق انا عايز بياده ده معنى من معاني الايه قلت لا اجد ما احملكم عليه مش لاقي مش لاقي وخارج تحارب الروم ازاي آه الله امرك بهذا نعم اذا لن يضيعنا لن يضيعنا مش هيسيبنا ابدا الثقه في توجيه ربنا ما دام ربنا قال لنا الشرع ده اللي يحكم خلاص هو ده الخير وده المصلحه وده النفع يا جماعه لما يعني اللي, اللي, اللي كانوا بيحكموا افغانستان من عده سنوات لما حطموا تمثال صنم بوذا والعالم كله وقف في وشهم كان المطر ما نزلش بقاله ثلاث سنين او سنتين نزل ثلاث ايام المطر فورا يا جماعه الثقه ان احنا لو نفذنا امر ربنا خلاص لن يضرنا اي حد شيء اه لو وافقنا في الله اه لو وافقنا في شرع الله اه لو وثقت في توجيه ربنا اه لو وثقنا في الاعمال الصالحه زي ما بنثق في الفلوس والمراكز والوسائط اه اه لو صدقنا ربنا اه لو صدقنا وعود الرحمن وما صدقناش وعود الشيطان اه يا جماعه الثقه في توجيه الله السؤال اللي انا عايز اساله دلوقتي لحد امتى هتفضل واثق لحد امتى سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهم بيوقدوا له نار هنحرقك ربنا مش هيسيبني ربنا مش هيسيبني اسجنوه مفيش حاجه نزلت بس برضه ربنا مش هيسيبني انت متخيل الموقف جه يوم تنفيذ حكم الاعدام ربنا مش هيسيبني خدوه اوقدوا النار النار اشتعلت قال لا مفيش حاجه حصلت بس ربنا مش هيسيبني حطوه في المنجنيق حطوه في المنجنيق مفيش حاجه نزلت ولا السما اتفتحت ولا حاجه بس ربنا مش هيسيبني اقذفوه بالمنجنيق في النار يقذف في الهواء يلاقي نفسه في الهواء قال لا بس ربنا مش هيسيبني طيب ينزل في النار خلاص النار يا ابراهيم الطار قدامك قدامك سبقك وقع مشوي فيها انت داخل تحصله يا ابراهيم برضه ربنا مش هيسيبني حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله كفايه على انت يا رب لو كل الاسباب راحت لو كل الدنيا راحت لو الكل تخلى عني في أزمة من الأزمات أحد إخواني وأحبابي في الدعوة شيخ أمين الأنصار يعني في أزمة من الأزمات والواحد كان متضايق ومكتئب يعني وزعلان بعت لي رسالة جميلة قوي قال لي قد يتحول كل شيء ضدك قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك فكن مع الله يكن معك كل شيء حسيت الرساله دي لغايه دلوقتي محتفظ بيها افتحها وابص فيها قد يتحول كل شيء ضدك كل حاجه ضدك ويبقى الله معك فكن مع الله يكن معك كل شيء يكن معك كل شيء يا جماعه ايه يعني حسبي الله لو الدنيا كلها ضدي كفايه عليا ان ربنا معايا ما اناش خايف من اي حاجه اه على المعنى المهول ده لو ملا حياتنا لما سيدنا ابو بكر رايح للنبي عليه الصلاه والسلام في الهجره النبي ابو بكر جايب كل الفلوس وطالعين في رحله خطيره ما يعرفوش يحتاجوا ايه يا ابا بكر ماذا تركت لاهلك سبت لاولادك ومراتك ايه يا ابو بكر قال تركت لهم الله تركت لهم الله انا تركت خلاص يا ابو بكر اخرج يا ابو بكر وخد فلوسك وخد عفش البيت وخد كل حاجه وسيبهم في الصحراء تركت لهم الله يا بختهم يا بختهم ده انت خد ده هم لو واحد ساب بيته وقال لاهله تركت لكم الله يرجع يقول له انت جيت ليه؟ ده احنا كنا في نعيم لما ربنا هو اللي كان كفيلنا، لما ربنا هو اللي كان معانا سبحانه وتعالى، لما كان رزقنا عليك يا رب، عارفين يا جماعه الاثر؟ بتاع النمله اثر من اثار بني اسرائيل لما نمله يعني كانت بت كانت تاكل حبيتين قمح في السنه فسيدنا سليمان خدها وحبسها ويعني علم ان رزقها حبيتين قمح في السنه فبقى يضع لها الحبيتين جوه الحبس اللي هو حابسه لها ويغلق عليها طول السنه فيجي السنه اللي بعدها لا اكلت حبايه واحده وسايبه حبايه فقال يعني لما يعني تركتي حب حبايه ليه فقالت لما كان رزقي على الله علمت انه لن يضيعني ولما كان رزق عليك لا انت ممكن تنساني وممكن فعين حبايه للسنه اللي بعدها يعني اثر من اثار بني اسرائيل لا يصدق ولا يكذب ولكن بيبقى فيها معاني جميله لحد امتى هتفضل واثق لحد امتى لحد امتى يا جماعه هنفضل واثقين في الله سبحانه وتعالى جيش طالوت لما خرج لما خرج وجت فتنة النار و99 في المية و996 في الألف من الجيش تساقط أربعة في الألف من الجيش هو اللي كمل 80 ألف واحد خرج منهم 314 واحد بس بس بصوا حواليهم كده لا طاقة لنا اليوم مش نافعة خلاص بالحسابات لا يمكن هنفتح فلسطين لا يمكن ولكن سبحان الله العظيم ولكن إن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أيام ما الروس كانت عايزة تجتاح الشام من حوالي 10 سنين الإخوة الواحد اتصدم اتصدم في مستوى ايمانيات كثير من الاخوه خلاص الروس هيكتسحوها الرو... يا جماعه كم من فئه قليله غلبت يا جماعه حرام عليكم لدرجه ان اخ من الاخوه راهني راهني يدفع لي كام لو الروس ما مسحوش الشيشان حتى الان ما عرفوش يعملوا حاجه في الشيشان سبحان الله العظيم عبد الله عزام دكتور عبد الله عزام الله يرحمه قائد الجهاد الافغاني ومن الناس اللي انشأوه في العالم كله الله يرحمه ويتقبله في الشهداء بيقول كانوا محاصرين محاصرين في مكان في جبل ب 120 عربيه مصفحه روسيه ايام الاحتلال الروسي والذخيره بتاعه الش... ال... ال... الافغان خلصت المجاهدين فضلوا يصلوا طول الليل فوجئوا ان في ذخيره بترد على الذخيره الروسيه لغايه ما انسحب الجيش الروسي سبحان الله ما فيش حد منهم كان باقي معاه طلقه اصلا ذلكم الله سبحانه وتعالى ربنا يا جماعه لحد امتى هنفضل واثقين لحد امتى هتفضل قلوبنا معلقه بالله لحد لحد امتى يا اخواني لحد امتى يا اختي في الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الشاب اللي انت معلقه بيه ربنا يجيب لك اللي احسن لو سبتيه لله سيب لله سيب لله المعصيه اللي بينك وبين ربنا سيب لله الشهوه اللي بينك وبين ربنا سيب لله المعصيه اللي بينك وبين مولاكي سيب لله وشوف ربنا هيديك ايه شوف ربنا هيديك ايه يا اخواني يجب ان نكون اوثق بما في يد الله مما في ايدينا في ناس بتعامل ربنا زي الشريك المخاون اقبل ولا تخف لا امني وانا اقبل اتوكل وانا اكفيك لا اكفيني وانا اتوكل لا يا جماعه لا ولله المثل الاعلى سبحان الله عما يصفون عايزين نثق في الله ونؤمن بالله ونتوكل على الله ونعتمد على الله ونفضل واثقين للنهاية ونفضل معتصمين بالله للنهاية وتبقى الثقة للناس وثقوها في الدكاترة والمحامين والأدوية لما تدخل صيدليه تلاقي الدكتور عنده برد وزكام وعينيه حمراء ووراه ألف دواء للبرد تقول سبحان الله الثقه في الله الثقه في الاعمال الصالحه الثقه ان لا يمكن ابدا هتطيعه وهيسيبك الثقه ان لا يمكن هتعصيه وهتلاقي مكسب في دنيتك او الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى لما الثقه دي ترجع لما الايمان ده يرجع لما معرفه الله دي ترجع لما معرفه الله تملا قلوبنا هنقول لكل معصية في الدنيا عذرا عرفت ربي هنقول لكل عدو عرفت ربي ما عدتش خايف من اي عدو ما عدتش خايف من اي مواجهة مع اي عدو ما عدتش متعلق باي معصية بالعكس المعاصي عدت بترعب منها لان دي اللي هتحرمني من معية ربي وانا لا استغنى عن ربي ولا عن معية ربي ومولاي سبحانه وتعالى عذرا عرفت ربي ده يعني كان الجزء الثاني منها ولا نزال مستمرين على اعلى مشاعر تغيير الخيريه في الوجود كله اعلى مشاعر هتغير القلوب وهتغير كل شيء في حياتنا لو دخلت في قلوبنا في المرحله الرابعه من سلسله اقبالني يا رب المرحله الرابعه في اول خطوه في الطريق لربنا اللي هي اخطر خطوه لو اتخذت صح كل اللي بعد كده صح خطوه التوبه السلسله دي كلها ليه يا جماعه عشان نقضي على التائبين المبتسرين سمعت شريط عن الحجاب لبست نقاب سمع له كلمتين التزم وساب ولكن التوبه مش مجرد شريط اتسمع بعد كده تلاقيها ملتزمه هشه واقفه مع الاولاد في الجامعه بنقابها بعد كده تلاقيه ملتزم هش يدخل على مواقع ليه لانه في افتكروا ان التوبه شريط يتسمع لا ده التوبه دي مرحله لازم تتعاش صح وهدف السلسله دي سلسله تفتح لي قلبك واقبلني يا رب الاثنين مع بعض ممتزكين في بعض باذن الله سبحانه وتعالى هدفهم ان اول خطوه خطوه اولى التزام خطوه التوبه تبقى صح يبقى التائب تائب صح التائبه تائبه صح و يعني عدينا المراحل يا اخواني مرحله اليقظه كانت الاولى بعد كده مرحلة مواجهة النفس انك تواجه نفسك بقى تواجه نفسك وتعترف وتبدا تصلح امورك كانت المرحله الثانيه المرحله الثالثه حرق السفن اللي احنا لا نزال ملفها مفتوح الى الان اهم معاصي بتؤدي الى تدمير المجتمع وتدمير حياتنا هم اربع خمس معاصي امهات المعاصي في المجتمع كله يعني والمرحله الرابعه اللي احنا فيها دلوقتي مرحله آه عذرا عرفت ربي عذرا عرفت ربي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك اللهم ارزقنا الخشوع لك يا رب العالمين اللهم يا ربنا ارزقنا صلاة ترضى بها عنا وارزقنا صياما ترضى به عنا وارزق وارزقنا ذكرا لك ترضى به عنا اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك اللهم صلنا إليك اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم أنر قلوبنا بنور القرآن اللهم ارزقنا الفوز بليلة القدر اللهم اللهم إن كنت اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم فإنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اعف عنا اعف عنا اعف عنا اجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا رمضان بكل خير يا رب اللهم تب على المسلمين أجمعين اللهم أيقظ أمة حبيبك اللهم أقم هذه الأمة على مرادك اللهم كما هديت المسلمين المسلمين فاهد غير المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير يا